أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا في الفترة السابقة كان لي عدة مواقف عيادة مرضى في المستشفيات وكل ما الواحد يبص على حالات الناس ويتفقد أسباب مرض الناس كان بيطلع بمفهوم محتاج أنه يرسخ محتاج أنه يصل إلى الناس هو أن الناس مفتقدة ما يمكن تسميته بطب الإيمان السبب الأساسي لارتفاع ضغط الدم وارتفاع معدل السكر والناس اللي أصيبت بجلطات والناس اللي عندها مش عارف إيه ضغوط الحياة إنه دايما الواقع الآن بيستفز الناس وبيحمل الناس ما لا طاقة لهم به فبيخلف أمراض عضوية وأمراض فتاكة جدا ولما تيجي تبص طب وكيف كانوا سيتصرفون مع هذه الضغوط تحس ساعتها أنه المشكلة كانت في هذا أنه افتقدوا جوهر الإيمان والكلام ده مش محصور على طائفة غير الملتزمين أو مش محصور على ناس دون ناس لأن احنا عندنا إشكاليات في عمق وفهم حقيقة التدين وحقيقة الإيمان عندنا مشكلة كبيرة قوي عندنا اهتمام بشكليات أو اهتمام بصور على حساب الباطن فبالتالي أنا بصلي ومحافظ على الخمس صلوات وبرضه جات له المشكلة دي وأنا بعمل وبسوي يعني الحمد لله أحسن كتير من غيري بس برضه عنده مشكلة لأنه المعنى الجوهري في الإيمانيات مسلوب مفقود مش موجود من هنا تأتي المشكلة ومن هنا فكرنا أنه تبقى في سلسلة تتكلم عن المعنى ده معنى طب الإيمان تعالوا النهاردة نتكلم عن مرض العصر وتعالوا نحلل مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتواجه الجميع وأنا من الأول خالص بقول أنه فكرة أن المؤمن لا يصاب بمرض نفسي آه لو قلت أن الإيمان بالطريقة المطلوبة أنه هو فعلا مؤمن وما قلتليش المؤمن اللي هو ملتزم التزام ظاهري عشان بس ما نقعش في مشكلة من البداية ما تجيش تقول لي لا يستحيل واحد بيصلي وما يكونش عنده كذا ماشي يصلي صلاة حقيقية فابتداء الفكرة آه من وجه أيوة المؤمن لا يصاب بمرض نفسي لو حقق معنى الإيمان لكن لو كان الإيمان عنده مش مترسخ بالشكل الموجود لا هيصاب لما تشعر بالكآبة ودوام الأسى والتباطؤ في كل الحالات كلامك قليل صوتك منخفض شارد مسدل الجفون تقريبا تنعدم الابتسامة على وجهك دايما حاسس انه انت مش قادر تعيش مش قادر تماشي الواقع حاسس ان الدنيا دي مش بتاعتك وانك بتتمنى في كل وقت انك تموت وتبتعد عن مسرح الاحداث الذي تعيشه الان لما تلاقي نفسك فاقد للشهية أو على العكس مقبل تماما بنهم جدا على الأكل على الشهوات تؤثر العزلة لا تهتم بمن حولك دائم الشعور بالتعب والإرهاق حاسس بآلام في كل جسمك بالذات في الصباح نظام نومك مقلوب ودايما عندك أرق تبقى فيه مشكلة لما تلاقي نفسك بتهاجمك الوساوس والأفكار السوداء لغاية ما تبقى على وشك الجنون ويكون الكلام ده بشكل متواصل ومش عارف تعمل ايه مع نفسك تبقى في مشكلة تعالوا شوفوا الأرقام والإحصائيات بتقول ايه بتقول أنه يوجد الآن 140 مليون مكتئب عالميا نسبة انتشار الاكتئاب المزمن في سكان بلدنا من 4 ل 6% من السكان يعني في قرابة المليون و200 ألف يعانون من اكتئاب جسيم اللي هو أخطر أنواع الاكتئاب في دراسة أجريت قبل سنوات في مصر أثبتت أن 38% من سكان الريف و29% من سكان الحضر يعانون من أعراض الاكتئاب تكلفة مواجهة مرض الاكتئاب بتصل إلى 90 مليار دولار في أمريكا وحدها أعلنت وكالة الشرطة الوطنية في اليابان أنه عدد المنتحرين في البلاد تعدى حاجز الثلاثين ألف للعام الواحد وقالت الوكالة أن ثلاثين ألف وبالضبط يعني 181 شخص انتحروا في اليابان خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر سنة 2010 موضحة أنه 21 1566 من الرجال و8615 من الإناث يعانون من هذا المرض منظمة الصحة العالمية بتقول أن الاكتئاب حاليا هو رابع سبب من أسباب الانقطاع عن العمل وترجح أن يكون ثاني أكبر سبب 2020 الجمعية الألمانية للطب النفسي بتقول أن في 4 مليون شخص في ألمانيا وحدها بيعانوا من الاكتئاب نصهم ما يعرفوش حاجة عن هذا الداء وبالتالي ما بيتعالجوش منه تشير وثائق منظمة الصحة العالمية إلى أن واحد من كل ثلاث أشخاص في العالم يعانون من الضغط النفسي والرقم في ارتفاع مستمر الاكتئاب حاليا هو تاني الأمراض التي تسبب تدهور تام في أداء الإنسان بعد أمراض القلب وبيتوقع أنه على سنة 2030 أنه الاكتئاب يبقى هو رقم واحد في تدهور أداء الإنسان والدراسة بتقول أنه يتسبب هذا الاكتئاب في الوفاة المبكرة وأن انتشاره بين النساء بيكون أكبر بنسبة الضعف يعني اثنين من النساء في مقابل واحد من الرجال لو بصينا في أسباب الحزن والاكتئاب بيقولوا الأسباب مختلفة أول شيء الأحداث الأليمة التي تحدث للطفل في طفولته المبكرة والكلام هنا بيتوجه للمربين بيتوجه لكل أب ولكل أم بيقولوا أنه أحيانا الواحد مننا بيتعامل مع ابنه بطريقة معينة في الحساب والعقاب بتكون خاطئة إلى أبعد حد علماء النفس بيقولوا كما يقال في الشرع تدرأ الحدود بالشبهات فمن الصحيح أن يقال أن تدرأ العقوبة أيضا بالشبهات وأن تخطئ في العفو مئة مرة أفضل من أن تخطئ في العقوبة مرة واحدة فمن الأخطاء الجسيمة أن يعتقد المربي أن الطفل الصغير في جسمه صغير أيضا في مشاعره وعواطفه وأحاسيسه وكما يقولون أن الرجل طفل كبير فينبغي أن يكون الاعتقاد بأن الطفل رجل صغير فأول حاجة أحداث أليمة تحدث للمرء في طفولته تاني حاجة الأحداث الأليمة في الحاضر حدوث كارثة في المال في الولد فقد عزيز أحزان الناس بشكل أو بآخر لا شك تسبب هذه الحالة ضغوط الحياة بالذات في العصر المادي اللي مفيش مجال لتنمية الجانب الروحي فيه فده طبعا يؤدي إلى ذلك أيضا الصراع ما بين الطموح وما بين الواقع نفسي في أشياء صخرة الواقع دايما تصدمني فلا شك الصدمة دي تسبب نوع من الاكتئاب الداخلي مفيش فايدة كل ما أقول أنا عايز أتوب كل ما أقول أنا عايز أعمل حاجة خير كل ما أقول خلاص هبطل كذا وهبقى بشكل مختلف الواقع يصدمني الصراع بين دوافع ورغبات الإنسان وبيقولوا مثلا مثال عليها الدوافع اللي بتكون عند أي شاب الدوافع الجنسية وفي نفس الوقت هو لا يتمكن من الزواج مثلا فتسبب له اكتئاب الانفصام بين الواقع والقيم اللي هو انت بتيجي بتحضر الدرس بتاخد القيم وبعدين تنزل للواقع تلاقي شيء آخر والشيزوفرينيا الموجودة أصلا في حتى في واقع الملتزمين انفصام شديد فالكلام اللي في الكتب حاجة والكلام اللي في الواقع حاجة والتطبيقات أصلا حاجة فدايما ده يسبب لك اكتئاب وبالذات بقى لما انت تقول طب مثلا ده فلان ده كان ملتزم قبليه وماشي مش عارف ايه بعدين تبص تلاقي رخر لسه أخلاقياته ما اتغيرتش ولسه سلوكياته ما اتغيرتش والالتزام ما عملش عندك الشيء فهنا يحصل الايه يحصل الانفصام ده بين الواقع وبين القيم فيحدث الاكتئاب احيانا يكون السبب اشياء خارجيه زي بعض الناس اللي بتلجا مثلا لعلاج المشاكل النفسيه بالمخدرات مثلا فبالعكس تسبب له مشكله عكسيه تحصل له انتكاسه فيتسبب في وقوع الاكتئاب بعض الاسباب الوراثيه بينشا بمعاني معينه وهو اصلا فيها جانب وراثي وفي جانب مكتسب بيحصل له البيئه اللي حواليه كده الأم شخصيتها شخصية عاطفية الشخصيات العاطفية هم أكتر الناس عدم تحمل لأنهم حساسين جدا فلما بيبقى حساس بيجي على نفسه فبيعمل له اكتئاب فهو سريع اليأس سريع الإحباط بسبب كل ما يراه من حوله شعور الإنسان بالغربة والعزلة وإحنا في زمن الغربة هتيجي تقول لي طب إزاي والنبي بيقول طوبى للغرباء هنقول انه احنا لسه بنتكلم في المعنى المجرد بعيدا عن الايمان كونك حاسس ان انت غريب كون حاسس الناس كلها عكسك كون ان انت شايف ان انت بتغرد خارج السرب ده بيسبب لك اكتئاب الشعور بالملل والسأم برضه بيسبب ده ملان مفيش فايدة كل هو اليوم هو, هو نفس اليوم نفس الطبائع نفس الأحوال بصحى الصبح أروح الشغل أرجع من الشغل أجيب الفلوس أنفق على البيت أدخر مال عشان أتجوز أعمل كذا خلاص حياة رتيبة فتسبب لك الإيه؟ الاكتئاب وقالوا لكبار السن كذلك اللي هو اكتئاب بالشيخوخة لما بيبقى الإنسان كبر في السن فبتصيبه الإحساس بفقدان الحياة أو أن هو بتزول عنه معاني الحياة فمن هنا يصيب الإنسان هذا النوع من الاكتئاب طيب كده بنقول أنه دي أسبابها أسباب الحزن والاكتئاب بشكل أو بآخر هو في أحزان مشروعة يعني هو الحزن ده في منه إيجابي وفي منه سلبي وهو ربنا سبحانه وتعالى فطر الناس وفيهم المعنى ده وهو سبحانه وتعالى أضحك وأبكى يعني في جانب هيبقى الإنسان في حزين والعلماء علماء التربية تلاقوا الكلام ده ابن القيم بيتكلم فيه بيقول انه المؤمن ينبغي ان يكون دائم الاحزان دائم الاحزان ايه دائم الكآبة يعني والمعنى ده بيتسلل الى بعض الناس خطأ وبيتصور انه الدين بالشكل ده نوع من السجن ونوع من الكآبة يعني ازاي هنيجي نقول انت خدت الموضوع بعين عوراء قريت ابكى وما قريتش اضحك يعني الأمرين معا موجودين هو يضحك ويبكي دوام أحزاني اللي احنا بنتكلم على ان هناك ما يمكن تسميته بالأحزان المشروعة المؤمن يحزن لأشياء وحزنه هنا يكون طاقة إيجابية مش طاقة سلبية اللي احنا قاعدين بنحاول نبدده في درسنا النهاردة هو الحزن صاحب الطاقة السلبية اللي بيجيب أحباط ويأس وقنوط وسوداوية إنما في حزن بيولد طاقة إيجابية اللي هو زي إيه حزن الإنسان وتألمه على كونه أسرف على نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد بن حبان وطبراني في الكبير وصعه الألباني قال إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن فكونوا حزين لفوات حق الله لأنه وقع في معصية ويندم على ذلك دي طاقة إيجابية مش طاقة سلبية عشان كده لازم نفهم وانا دايما اقول يا شباب التوبة مش سلبية التوبة مش بكاء وكآبة ندم وحرقة قلب بس فيها جانب ايجابي استبدل السيئة بالحسنة اذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلن بالعلن يبقى مش نوع من الحالة النفسية المليئة بالأسى والحزن والندم والكآبة اللي بتخلي الواحد متصور واحد قافل على نفسه اوضته وقاعد بيعيط وخلاص وهو الحياة انتهت في اللحظة دي لا هو يبكي ويندم وآكذا بس مستفز بأنه لازم ما يضيعش الجنة من إيديه بأي حال من الأحوال يبقى في رغبة جواه لتغيير الحال ده الحزن الإيجابي برضو الحزن على فوات أمر من أمور الدين يعني كان نفسي النهاردة ما تفوتنيش الجماعة دي كان نفسي النهاردة ما يفوتنيش اليوم من غير ما أكون عملت العمل الفلاني اللي كنت بتقرب به ربنا والنهاردة فاتني ففوات شيء من الدين انظروا إلى فقراء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد سألوه في غزوة تبوك أن يحملهم معه إلى الجهاد فلم يجد ما يحملهم عليه فحزنوا فامتدح الله حزنهم وقال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فمدح الله الحزن يبقى مش كآبة يبقى حزن إيجابي إن الواحد يبقى فيه المعنى ده النفسي إنه يحزن لفوات الطاعة وهذه علامة حياة القلب إذا لم تسوءك السيئة وإذا لم تسرك الحسنة وإذا لم تجد في نفسك الندم على فوات الأمر من أوامر الشرع فإذا هذا القلب سقيم أو ميت علامة حياة القلب أنه يكون فيه الإحساس ده في نفس الوقت من الحزن الإيجابي الحزن على ما يقع بالمسلمين من مصائب وكوارث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى والذي لا يهتم بأمور المسلمين فلا يصح بحال أن ينتسب لهم وهو لا يحترق قلبه عليهم احنا عندنا قضايا فعلا احنا في منتهى الغفلة والنهاردة أنا سمعت أحد المشايخ وهو بيتكلم عن بعض الأزمات في العالم الإسلامي احنا تقريبا ما نعرفش عنها أي حاجة أو يعني بنسمع عنها كده سماع تعرفوا مثلا مشكلة مسلمي الإيجور مثلا في الصين تعرفوا أنه مثلا في بنجلاديش أكثر من 100 مليون مسلم بيقعوا تحت وطئة قهر ما بعد قهر 100 مليون لما أزمة كشمير كانت قبل أزمة فلسطين في مشاكل أنت مش داري بيها خالص ولا حاسس بيها وهو برضو يعني تحليل الواقع بنوع من الاستفاضة قد يسبب المعنى العكسي ان انت تبص تلاقي الدنيا ضلمه خالص في كل مكان احنا مش عايزين كده احنا عايزين ان التحليل ده يستفزك لان تكون رجل عصرك ولان تكون على ثغر من ثغور المسلمين وان تكون مرابط على هذه الثغور انما هتقعد تحلل وتقول لي ده ضيعه ودي ضيعه ودي ضيعه ودي ضيعه ومفيش اي بارقه امل مش هو ده اللي احنا عايزينه احنا عايزين احساس بمعنى الامه مش شيء اخر الحزن الايجابي على مقدسات المسلمين انه ما ينفعش ان قضية الاقصى تكون غايبة عن بالك وما بتطلعش الا لما كل مرة يحصل اي نوع من انواع الفتك بالمسلمين في فلسطين وفي القضايا الاعلامية اللي بيتعمل لها شو اعلامي فنبتدي ساعتها نحس بالقضية ونرجع تاني لانه برضو كل مرة انت بتنفذ غلط وكل مرة ما بتحسش انه انت بتعمل حاجة يلا يا جماعة كله يقنط كله يا جماعة يعمل يومين ثلاثة أربعة عشرة وتضيع المشكلة في ظل مشكلات كتيرة في حياتك لكن على الأقل انت بناءك يعني أنا النهاردة الشيء الإيجابي اللي عملته أنا أستشعر ان أنا عملت شيء في أشياء كتير مطلوبة من المسلمين ولو كان شيء يسير جدا في البناء بس بسيب ولو لبنة هو ده المطلوب أنا ما بطلبكش بأنك تبقى يعني السوبرمان أنا ما بطلبكش أن أنت تعمل شيء مش ممكن يكون في إمكانياتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن بطلبك على الأقل على المستوى الوجداني على المستوى القلبي أن أنت تعلو على ذاتياتك لأن احنا كلنا كده مقهورين بالذاتيات انت عندك مشكلة في بيتك وانت عندك مشكلة في شغلك وانت عندك مشكلة في احوالك بشكل عام مشكلة مع نفسك عندك ذاتيات قهراك قهراك بمعنى الكلمة لانه طبعا المشاكل الذاتية دي والمشاكل الشخصية دي لما بتستأسد على الانسان خلاص بيعمى تماما فجزء من العلاج ان انت تعلو على ده تحتقر نفسك وانا طول الوقت قاعد مشغول بالزوجة وانا مشغول بالعيال ومشغول بالفلوس ومشغول هيبقى ايه وخايف من بكرة وعامل حساب لكذا امتى بقى الواحد يطلع من السجن ده فده جزء من العلاج ان انت تتحمل قضية وتعيشها فالحزن على مقدسات المسلمين على احوال المسلمين جزء من العلاج والتنشيط الايماني لك بدل الغفلة دي والاحساس الدائم بانه انت لا تصلح بأي حال من الأحوال بسبب مشاكلك انت الذاتية الحزن الإيجابي في انصراف الناس عن الإيمان احنا قلنا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا انت لازم يبقى في القلب إنكار وليس بعد ذلك من ذرة إيمان أقل شيء أنه يكون في إنكار قلبي من جواك حزين مش من جواك طاقة للانتقام والتشفي من الواقع لما بتشوف إنسان على معصية فأنت يزول من أمامك هو ده رد الفعل لا رد الفعل ان انت نفسك ده يبقى على الخير ونفسك ان الدنيا دي تتغير وان الناس دي تفهم وبتبص لهم على انهم مرضى على انه غافل على انه اعمى على انه مش داري ومحتاج حد ينبهه وبتشوف انه بيحال بينك وبينه باسباب كتير ونفسك الواقع ده يتغير باي شكل من الاشكال ولو انك تدعو الله عز وجل ويكون جزء كبير من دعائك لعصاة المسلمين ده جزء من العلاج التحسس بهذا المعنى إذا احنا عندنا أحزان مشروعة زي ما ذكرنا الأحزان دي بتولد طاقة إيجابية وبتبقى جزء من العلاج مش بتسبب تدهور وبتسبب أنه الداء يزداد انتشار تعالوا نشوف كيف تعامل الأنبياء والصالحون مع الأحزان لأن الحزن في القرآن ذكر على لسان الأنبياء إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وده أول سورة سورة سيدنا يعقوب حينما يفقد الولد ويفقد الحبيب من الولد وتراه وقد تغير حاله وقد أثر الحزن فيه حتى ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويستمر مع ذلك في ذكر يوسف ويحزن ويزداد حزنه حتى ينصحه أولاده ويقول قائلهم تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين فإذا به يقول ليس هذا الحزن اعتراض على تقدير الله ده نبي لكن في أشياء بشرية لا يلام فيها والقرآن حينما ذكر ذلك لم يذكره في مقام ذم يعني أنا كبشر هحزن وهتعب ويؤثر فيا لكن الحزن هنا نسبه إلى الله عز وجل يعني رمى بحمله هو إلى الله عز وجل فنسب نفسه هنا فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون لكن في نفس الموضع يأتي العلاج فترى يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يتلمس الأمل في صحراء اليأس فيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وانت لسه برضو عندك أمل في يوسف ده بقاله قد ايه غايب عنك خلاص اكيد يعني الموضوع انتهى انت بتفكر في الموضوع ده ازاي وهو الاولاد يبصوا على انه ده تخاريف الرجل الكبير الطاعن في السن فيقول يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ثم ينتصر الأمل ويجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام ويلقي قميص يوسف على وجهه فيرجع إليه بصره فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا ويجمع الله تبارك وتعالى شمل أسرة يعقوب في ضيافة يوسف عليهما السلام إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين والقرآن يعرض أيضا لنموذج آخر وهو نموذج أم سيدنا موسى لما أوحى الله إليها أن تلقي بابنها فلذة كبدها وأي أم تستشعر هذا المعنى ابن صغير ضعيف لا حيلة له أرميه في البحر إزاي يعني ثم يكون من الله تبارك وتعالى الرعاية لفؤاد أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به كانت هيبتدي يظهر عليها أثر فقدان ابنها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين والله تبارك وتعالى حينما أوحى إليها بأن تلقي ابنها في اليم قال لها ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين والله لا يخلف الميعاد فقال وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع فلا امرأة ترضعه إلا أم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فلا حزن ولا اكتئاب مع الإيمان والاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى فلما استسلمت لأمر الله كان النجاة من قبل الله لها وكان تأييد الله لها ورعايتها لها انظروا إلى نموذج ثالث نموذج موسى عليه السلام هذا الذي حفظه الله عز وجل منذ البداية ويقول واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني فيحفظه من بطش فرعون وهو في قبضته ويعيده إلى أمه سالما لترضعه فيكف عن البكاء ويحيا في حضنها حياة سعيدة ولما يكبر يقتل رجلا من قوم فرعون خطأ وكزه موسى فقضى عليه فإذا به يحزن وينزل به الغم وإذا بالله تبارك وتعالى يبدد أحزانه وغمومه وهمومه فيقول وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا واختبرناك بشتى أنواع الاختبار ولما كلفه الله بدعوة فرعون قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وطلب من ربه أن يشد عضده بأخيه وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون فيستجيب الله له ويقول سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ولما يذهب موسى عليه السلام إلى مناجاة ربه ويعود ويجد قومه قد اتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله فيرجع مغضبا وينزل به الحزن فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري لكن غضبه لم يسنه عن الاستمرار في الدعوة والنصح إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما ثم بعد ذلك تأخذه الغير لله تبارك وتعالى بدل ما يحبط بقى بعد كل الشغل ده وبعد ما عملت كذا وبقيت انا يا رب ده انا كنت في رسالتك وكنت في مناجاتك فراجع سيدنا موسى بالطاقة الإيمانية وكان سيرى ربه وكانت الأشواق وعجلت إليك رب لترضى أرجع بقى ألاقي الدنيا من حواليا زي الحالة الإيمانية العالية دي عاملة كده بالظبط كده أنت طلعت عمرة وراجع بقى مستني البيت كله بقى إيه خلاص هيبقى على الجادة والكل تمام فتبص تلاقيهم نكسوا العهد هتلاقي حالة أحباب بقى لكن موسى عليه السلام أخذته الغيرة قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا ولم يكتئب ولم يتعامل مع الحدث بالجانب السلبي كما نتعامل نحن انظروا إلى يونس عليه السلام وهو يدعو قومه ويصنع كل ما يبدو له من أمور الدعوة فيعرض القوم عنه فيفكر في أن يرتحل من هذا المكان يكون ابتلاء الله له بأن يلتقمه الحوت وهو مليم فينادي في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعد أن ينزل به الهم والغم والكرب الشديد فيقول الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين زكريا عليه السلام يطول به العهد وتضعف قوته ويشيب رأسه ومع ذلك يبقى رجاؤه فيقول رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي قالوا الموالي كانت طلبة العلم خاف الناس دي هتتحمل من ورائي هذا العلم علم النبوة على طريقة خاطئة فأخاف أن يتوارثوه هكذا فيضل الناس وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة وأنا حتى مش هعرف أوصل الكلام ده لأن ما عنديش عيال ما عنديش أولاد ماذا أصنع وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني أي يرث علم النبوة لأن الأنبياء لم تورث درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا فيقول الله له يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا فيكون بعد الهم والغم وبعد افتقاد الأسباب يكون الله له سبحانه وتعالى مؤيدا ناصرا وانظروا إلى أيوب وهو ينزل به الكرب والمرض ثماني عشرة سنة حتى يتهمه الناس فينادي ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فيستجيب الله له فيكشف ما به من ضر قال سبحانه وآتيناه أهله ومثلهم معه فيضاعف له في الرزق رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وهكذا أحزان إبراهيم وهو يضع السكين على رأس ابنه والله يأمره بذلك ويبتليه هذا الابتلاء الصعب فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك ناجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وإذا تأملتم أحوال الصالحين من سلفنا الصالح كيف كانوا يصنعون إذا نزلت بهم المصائب والأحزان رأيتم لونا عجيبا وأحوالا نستغربها الآن في واقعنا اشتكى ابن لأبي طلحة قال أنس فمات وأبوه أبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا وجعلت ابنها في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام الولد كان عيان قالت قد هدأت نفسه ما بقاش يطلع نفس قالت له هذا ارتاح وأرجو أن يكون قد استراح فظن أبو طلحة أنها صادقة بس تمام يعني الدنيا كلها تمام آه قال فبات فلما أصبح اغتسل يعني أتى أهله في الليل هيأت نفسها اتصور بالله الولد ميت في البيت وعشان ما تصدمش الراجل دي فين دي هتقولي واحدة دلوقتي تعمل كده ده كانت طلعت عين اللي مش عارف ايه الواد مات والبتاع وانت قاعد لي في الشغل ومش داري اللي بيحصل لي يعني ألف به يعني لا دي ايه عشان ما تصدموش اصل هو بيحب الولد ده قوي فهتجيب له غم وكآبة ليه لا خالص وتتصبر وتيجي بعد كده وتزين نفسها وعشان تخفف عليه وطأة الخبر فلما أراد أن يخرج أعلمته وقام بقى خلاص اقتصر وقام يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته أن ابنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبره بما كان منهما شفت اللي حصل امبارح كذا كذا كذا وتقول لي كذا وتخليني أعمل كذا راح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما قال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم حفظ القرآن وهذه امرأة مات ابنها فتتزين لزوجها حتى يقضي منها وطرا حتى لا تفجأه بهذا الخبر وانظروا إلى هذا الخبر عن ابن عباس الذي رواه سعيد بن منصور قال نعي إلى ابن عباس أخوه وهو في سفر أخوه مات وهو كان مسافر فاسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون ثم تنحى عن الطريق فأناخ يعني خلى الدابة كده على جنب الموقف نفسه فكأنه هدأ شيئا ما وصار فقام فصلى ركعتين فأطال فيهما ثم قام يمشي إلى راحلته أول ما جاله الخبر عمل إيه يعني لو أنت كده بالظبط ركن العربية عند أقرب جامع وراح قايم داخل مصلي ركعتين ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وروى الحافظ ابن عساكر أنه مات لرجل من السلف ولد فعزاه سفيان بن عيينة ومسلم بن خالد وآخرون كبار السلف راحوا له يعزوه وكان في حزن شديد فلما جاءه الفضيل بن عياض قال يا هذا مالك يعني في إيه؟ الواد مات أرأيت لو كنت في سجن أنت وابنك فأفرج عن ابنك قبلك هل كنت تفرح قال آه نعم بلى والله أفرح قال فإن ابنك خرج من سجن الدنيا قبلك فسري عن الرجل وقال تعزيت هي دي الكلمة اللي كان نفسي اسمعها ولما أرادوا قطع رجل عروة بن الزبير قالوا له لو سقيناك شيئا كي لا تشعر قال إنما ابتلاني ليرى صبري وكان قيس بن عاصم جالسا بفناء داره يحدث قومه حتى أتى رجل مكتوف رجل متكتفين ومربوط ورجل مقتول يبقى ده القاتل وده المقتول فقيل له هذا ابن أخيك قتل ابنك ابن أخوك قتل ابنك فما قطع كلامه السلف دول عندهم حال كده يعني احنا بتقعد تقرا الحاجات دي بتحس ان احنا بنحكي قصص الف ليله وليله يعني ايه اللي كان قاعد في الدرس وبعدين قالوا له ابنك مات وابن اخوك قتله فكمل الدرس ثم التفت الى ابن اخيه اللي هو القاتل المربوط فقال يا ابن اخي اثمت بربك واعط نفسك في داهيه سودة حتلقى الله عز وجل بها ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك ثم قال لابن اخر له قال له قم يا بني فواري أخاك قوم عشان ندفن أخوك وحل ابن عمك وخلي ابن عمك المربوط ده فكه وسق إلى أمه مئة ناقة دية فإنها غريبة هو كده عليه دية قال له خد من عندي عشان تدفع الدية بتاعت الولد ما هو العاقلة كأنه هو دفع المفروض هو اللي ياخد يعني فهو دفعها علشان خاطر قال له أصل أمك أمه غريبة وغلبانة ومش هتعرف تعمل حاجة في المشكلة دي كانوا لونا عجيبا فكيف كانوا يتعاملون مع الأحداث كانوا يتعاملون من مقتضى طب الإيمان ولذلك نحن نحتاج أن نضع الوصفة العملية لكي نعرف كيف نداوي أنفسنا من مرض الاكتئاب ومرض الحزن بدراسة الكتاب والسنة كيف تعامل مع هذا المرض احنا ألمحنا من خلال الصور اللي فاتت كيف كانوا يتعاملون لكن لو حطيناها في نقاط أول شيء في العلاج العقيدة أول شيء هتتعالج إزاي محتاج عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أفضل ترياق ما أصابك لم يكن ليخطئك وبالتالي هذا قدر الله وقدر الله لا يأتي إلا بخير وانت شايل همها كده ليه أحبه إليه أحبه إليك اللي حببه لي أنا حبه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة هتقعد تحسبها ان فلان عمل فيا فانا لازم اقتص منه وانا مش هفيه وانا هعمل وانا هسوي مش هنوصل لحل انا بتكلم على المشاكل النفسيه اللي هتخلفها الحوادث دي انما ابتداء تعامل وفق معتقدك فلما تلاقي ان انت ما بتتعاملش كده ما تقوليش انا مخلص الطحاويه وانا مخلص كتاب مش عارف ايه في العقيده وممكن اسمع لك دلوقتي وارد على شبهات المخالفين ويعني جامد قوي وده انا واخد اصلا اجازه مش عارف من ايه وعامل ايه وسوي ايه هذا رصيد عقلي لا مجال ولا وجود له في القلب فاول شيء روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك يبقى إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الكلام جاب العكس ما جابش قلق يا جماعة الناس واقفين لكم الدنيا هيحصل فيها يا ربنا يستر ده بيحصل وبيجرى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واحنا ماشيين إلا بعون الرب سبحانه وتعالى إلا بحفظ الرب سبحانه وتعالى الحافظ الحفيظ هو احنا كنا حافظين نفسينا من الابتلاءات كان في كل ثانية عرضة لابتلاء ممكن انت في عربيتك يحصل لك ويجرى لك يحصل اي حاجة زي الناس اللي بتحصل لها اكتر نسبة وفيات في حوادث الطرق هي المسألة مش كده يعني فانا مش هتشيل لها هم انما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء اذا اول ترياق العقيدة ولا سيما العقيدة في القضاء والقدر والأمر الآخر الإيمان باليوم الآخر دايما يهونها عليك أصلها جنة ونار وأيام قلاء إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل أنت هتقعد تحسبها ليه لو كانت هذه الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء الإيمان باليوم الآخر انه يخليك دايما باصص على ان الدنيا قنطرة دار ممر ليست بمستقر فخلاص انت عامل حماها ليه ده هم يومين ثلاثة وهتعدي المسألة ويبلغ من يبلغ فما تشيلهاش هم لانها دنيا لما وصف سبحانه وتعالى الذين يتثبتون والذين يقفون موقف الثبات في هذه الفتن وصفهم بأنها كبيرة على الخاشعين من الذين يظنون أن يوقنون بأنهم سيلاقون الرب تبارك وتعالى فالإيمان باليوم الآخر الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته بعض الناس بتظن أن الإيمان بالأسماء والصفات ده مسألة ذهنية يثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا كذا نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو ما هو دي عقيدة الأسماء والصفات هذا الموضوع كله إنما تفعيله تفعيله في الحياة اليوم كنت أقول نحن نفتقد الأمان والله سمى نفسه المؤمن فهل منكم من يعيش اسم الله المؤمن في ظل الاضطرابات والفتن محتاج المؤمن قوي محتاج الأمان ده الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى فالأمان ده هيجي منين لأني على يقين بأن الله المؤمن فعقيدة الأسماء والصفات تذلل الأمور أمامك ما تخليش المسألة بقى لأنك دايما تقول هو ربنا سبحانه وتعالى لن يكلني إن شاء الله ظني فيه سبحانه وتعالى حسن الظن فيه سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أطعمني من جوع وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يؤمنني من الخوف الخوف من المستقبل الهم ده من يؤمنني إن لم يؤمني ربي يا أيها المدثر يا أيها المزمل ليس الغطاء هو الذي سيدفئك وهو الذي سيرعاك وهو الذي سيكون علاجك بل الأمان والحنان عند الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى من جملة الإيمان برضو كل ده تحت عنصر العقيدة فهم المؤمن لحكمة الرب في المصائب والأحزان لما بقى فاهم ربنا بيعاملني كده ليه تريحني العقيدة هنا بقى اللي بتريح المسلم يدري ويعتقد أن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له هو على يقين بأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم كما روى الإمام أحمد في المسند وصحابه الألباني هو على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يبتلي على قدر الإيمان فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل كما روى الطبراني وصححه الألباني فبالتالي هذه سنة الله في الأرض بس هو على يقين أيضا بأن الله إذا ابتلى أنزل مع ما في البلاء من شدة أنزل معه قسطه من الرضا والصبر قال صلى الله عليه وسلم إن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه فلما بيشتد البلاء يقول خير اهي درجتي عند ربنا عليه ونصبر ونعلى أكتر وسيد البشر ابتلي بشتى أنواع الابتلاءات فكان وإذا كنت أنت عايز تبقى في رفقته ما تقوليش ان العملية ان خلاص كده هتتساوى اصل انا بحب النبي قوي قوي قوي فهبقى في رفقته ان شاء الله والمسألة ما بس من غير ابتلاءات ومن غير حد يقرب هو كده يبقى انت بتخادع نفسك انت على يقين بانه ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه والحديث في الصحيحين تعتقد بأنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب المعاني دي فتريح وهو ده اللي احنا بنقول عليه العقيدة العملية العقيدة الحية مش العقيدة النظرية الكلمتين اللي بتحشي بيهم دماغك فيبقى أول شيء في علاج الحزن والاكتئاب والعقيدة اتنين التقوى والعمل الصالح دايما لما يجي حد مبتلى بأي ابتلاء وانت مش لاقي لها حل يعني مثلا واحدة تقول لك أنا تأخرت في الجواز وده بقى هم على أبوها وعلى عيلتها وعلى ومش عارفين نعمل إيه أو الشاب بنفس القصة أو واحد ابتلي بفقر مدقع ومش عارف له حل وياما ناس بتقعد تشتكي في هذه المعاني كثيرا الواحد بيتلقى مكالمات كتير في المعنى ده ويصعب عليك حالهم بس هتعمل لهم ايه يعني انت يعني لا تمسك عصا سحريه تحل بها جميع مشكلات الناس فتلاقي الدنيا مقفولة فتلاقي نفسك بتقول لها أو بتقول له ليس لها من دون الله كاشفة وبعدين دايما تبقى الآية دي تحت لسانك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أنا يا بنت الناس وأنا يا أخي الحبيب إن كان عليا أعمل كذا كذا لكن الأمور مش بإيدينا إحنا وربنا هو الذي سيرزق وهو يرزق من يشاء بغير حساب فالتقوى هنا الحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هنبدد أحزانه مش هيبقى عنده اكتئاب مش هيبقى عنده مشكلة لأنه سيحيا الحياة السعيدة المطلوبة وهنا ينعم بنعمة الإيمان والطمأنينة وهذا هو المعنى الذي تكلم عنه السلف فإنه إحنا حاسين بشيء لو الملوك عرفوا اللي في قلوبنا لجلدونا عليه بالسيوف كلام إبراهيم ابن آدم اللي هو نعمة راحة البال أصلح باله راحة بال وده كل واحد النهاردة لما تيجي تقول له الكلمة دي يعني يصعب عليه حاله اه والله الواحد نفسه شوية في راحة البال دول شوية بس كده يعدي عليه أسبوع حلو كده من غير بقى مشاكل وي وي وي وي فتلاقي أحلى أوقاتك أوقات الخلوات أحلى وقت الواحد لما يروح يطلع يعمل عمرة لوحده لا ياخد مراته كده لوحدك زي الفل كده الواحد مرتاح بقى مش عايز وجع القلب ده وتعمل مكالمة كده اللي هو ازيكم عاملين ايه وتخلص بقى عشان تعيشهم شوية يبقى دايما اللحظات بتاعت التبتل هي أحلى وأجمل لحظات الواحد بيعيشها في حياته لأنه ساعتها بيعيش معنى التواصل بالله عز وجل وبيبقى فاهم أن التواصل مع البشر بيعمل له إيه حتى مع أحب الناس إليه بتحب مراتك موت بتحب ولادك مش عارف ايه بتحب صاحبك فلان ده احسن انسان في الدنيا والله لو كنت قاعد مع شيخ الاسلام برضو دي شيء والتواصل مع الرحمن شيء فبالتالي هنا اصله بشر ففي عيوب فلو كنت قاعد مع شيخ الإسلام وزعق لك ولا عمل فيك مش عارف ايه برضه هتتنكد وهتنغص ولو قاعد مع ابنك وبصيت لقيت تصرف مش مظبوط فيجي لك احباط ولو قاعد مع مراتك وبتقول لها كلمه حسنه وراحت قلبت جابت الوش الثاني فان الله وانا راجعون الدنيا اتقلبت راسا على عقب فالواحد عايز ايه ده بقى هي دي لحظه التبتل نعمه الايمان والطمانينه المسلوبه فهو ذلك ثالثا في العلاج التسبيح خاصه والذكر والدعاء شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل والحديث الصحيحين فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعلماء قالوا الفرق بينهم أن الهم يكون على الشيء المستقبلي والحزن يكون على الشيء الماضي أنا كل ما افتكر حاجة من اللي فاتت أبقى حزين لما شايل هم بكرة يبقى هم والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال إنه يبقى عليه دين تقيل أو يبقى مقهور غصب عنه لازم يعمل كذا ويعمل كذا قهر الرجال ولما تكلم الله عز وجل عن ضيق الصدر قال الله جل وعلا في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أهو فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين العلماء قالوا اشمعنى التسبيح قالوش فاحمد ربك ليه قالوا لأن التسبيح تنزيه الله عن العيوب والإنسان لا يصاب بالحزن ولا يصاب بالاكتئاب إلا بسبب ضعف إيمانه وكثرة عيوبه فساعتها بتقول سبحانك أنا مليان عيوب عشان كده تعبان وقلبي مقفول وعندي المشاكل دي فأنت بتقول له ساعتها فكأنك بتستمد منه من هذا المعنى إن رب طهرني من عيوبي دي علشان الضيق ده يزول عني وفي نفس الوقت أنت محتاج ساعتها جرعة الذل والقرب تقرب أكتر فقال له وكن من الساجدين فعلاج مهم وخطير كثرة التسبيح صور التسبيح هتقول الحبيبتان هتقول سبحان الله مجردة هتقول سبحان الله وبحمده أيما كان التسبيح والسجود وعشان كده دايما الواحد بيلاقي راحة كده وهو قاعد ساجد يبقى حاسس ان هو مرتاح وعايز يفضفض وعايز القعدة دي اللحظة دي تزيد أكتر راحة البال هنا عشان كده في ناس دخلت في الإسلام بسبب السجود ده يقول لك أنا كنت بحس بالراحة دي لغاية ما اكتشفت أن المسلمين عندهم في عبادتهم أن هم يعملوا ده فدخل في الإسلام عشان بس أنه كان بيرتاح لما بيحط راسه في الأرض يبقى ثالثا الدعاء والتسبيح والصلاة رابعا خش بقى في الإيه؟ الأمور العملية والنفسية تقدير أسوأ الاحتمالات والنظر إلى ما هو أسوأ حالا يبقى إيه أنا متضايق ليه أصلي أنا عامل مشكلة مع مراتي فالبيت هيتخرب فشايل هم أصل أنا شايف ان عليا ديون وشكلي مفيش بارقة امل انه هعرف اسد الدين انا شايل الهم ليه اصلي مش قادر اتكيف على الواقع اللي انا معاه ده وعندي مشاكل اجتماعية مع الجيران مع الاصدقاء مع شلة الانس بتاعت زمان عندي مشاكل في الواقع فمش عارف انا خايف دلوقتي اعمل كذا فيحصل كذا فحاطط طول الوقت عواقب الأمر قدامي فعملالي ضغط نفسي ما هو يا نهار أبيض لو ما حصلش كذا يا نهار أبيض لو ما حصلش كذا ده هيحصل وهيجرى وهيترتب وهيعمل وتلاقي نفسك غصب عنك جبت آخر الأمر وسودت خالص ولعبة الشيطان بقى بيك وافتكر كده أي هم من الهموم نزل بيك أو أي مشكلة من المشكلات وبص الشيطان وصلك لغاية فين فيها الدنيا هتخرب هتخرب أنا كده هموت أنا كده هتعمل فيقول لما تيجي تعمل المشكلة دي تعمل كالتالي حط أسوأ احتمال وبعد كده انظر لحال واحد وقع في هذا أسوأ منه فيخففها عنك وأنا عودني ربي كل ما الواحد يبتلى بحاجة من الأشياء دي أبص ألاقي تليفون واحد يقول نفس مشكلتك تقريبا تلاقي نفسك تقول الحمد لله احنا بلاءنا أرحم من بلاء غيرنا دايما يحصل الكلام ده كتير جدا كل ما الواحد يعني يشوفها سودة خالص ومفيش فايدة فتبص تلاقي واحد جاي بتصبي يا شيخ في واحد أصل عمل كذا كذا كذا وحصل له كذا وانت قاعد بتقول أيوة وعمل إيه بقى إن شاء الله وإيه اللي جرى له بقى إن شاء الله فتبقى عامل كذا كذا فيهونها عليك أن ترى من هو أسوأ منك حالا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خباب بن أرط احنا بقينا نقولها كتير قوي انه لما يدخل ويقول له الا تدعو لنا الا تستنصر لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم بصوا بقى العلاج النفسي هو دلوقتي قاعد عامل ازاي هيحصل لنا ويجرى لنا احنا هنباد انت قاعد نايم انت مش داري ايه اللي بيحصل هنستأصل كلنا ده عرفوا فلان وقبضوا عليه وخدوا علان وسووا كذا الدعوه بتموت وانت نايم هنا ازاي هو داخل عامل كده فكده هلع كويس يبص النبي بص الرد والعلاج النفسي يقول له ايه قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دين حصل لك كده يا خباب لا أنا بس يعني أحمو ظهري لا بس أرحم يا عم يعني ظهري أحسن ما كنت اتشقيت نصين فبص بيعالجه إزاي وبعدين يديله شحنة الرجاء يبقى في الأول خالص عمل الحتة دي اداله الأبعد اداله الأسوأ فأنا أخف فيهون علي البلاء وبعدين راح معالجه بالأمل اداله جرعة الرجاء قال له والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه وقال له المشكلة فين ولكنكم تستعجلون المشكلة في العجلة عشان كده هذه طريقة في العلاج النفسي إذا أتاك إنسان أصيب بمصيبة قل له على حد أصيب بمصيبة أشد منه فيقول لك الحمد لله إنما طول الوقت هو حاسس إنك لم تبتلى ببلائي إليك عني أنت مش عارف يا عم أنا عارف في أسوأ منك حصل له جرار وجرار وجرار فيقول لك لا يبقى أنا ربنا رحمه لأن الشيطان بيفهمه إن هو أصل هو وحش وأنت أصلك كذا وأنت أصل ربنا ما يحبكش وأنت ربنا نازل عليك بلعنته وأنت أسوأ خلق الله فعشان كده هتعيش العذاب دنيا وآخرة فخلاص اسودت بقى لكن هو المسألة مش كده فدايما لما تيجي لك المشكلة بالطريقة دي أنت لا شيطان لا شيطان ولا ملك أنت بشر فيك وفيك فبرضه فيك خير وربنا برضه سبحانه وتعالى مش هيضيع الخير ده اللي فيك وبرضه فيك شر ربنا بيطهرك منه خلصت المشكلة خامسا الواقعية في النظر إلى الحياة والبعد عن نظرة الكمال اللي هي النظرة المثالية غير الواقعية بعض الناس يكتئبون لأنهم يفكرون خطأ المكتئب يفكر بشكل خاطئ النظرية أن من الناس من يصبح مكتئبا بسبب إيه؟ فكرة غلط هو عايش مثاليات يا عم الحاج الموضوع مش هيحصل كده انت مش عايش في الواقع ده لا ربنا هينصرنا وهيحصل لنا ويجرى لنا يا حبيبي اقرا التاريخ طيب طب شوف عهد النبي ما قعدوا 13 سنه في مكه بيتعذبوا انت عايز تعيش احلام فيكتئب بسبب ايه ده مفيش خير ومفيش التزام ومفيش علماء ومفيش دروس ومفيش ومفيش ومفيش يحصل له حاله الاكتئاب لانه يعيش المثاليه المفرطه انما انت محتاج تبرمجه تقول له لا يا حبيبي في أرض واقع اهو وادي السنن وادي النبي صلى الله عليه وسلم وادي عصر من بعده وادي من بعده والتاريخ قال ولما حصل تيجي تقول يقول لك الأقصى في مهان وفي أيدي هؤلاء الأوغاد وكذا تقول له يا حبيبي ما قريتش فتنة القرامطة ما تقرا التاريخ وتشوف المسجد اللي كان بيقعد بال90 سنة ما أقامتش فيه الصلاة أنت مش عايز تبص على الأمور كده ليه فمهما كان اه لما تيجي تبص كده تقول لا ده احنا على كده احنا اخف شويه هو نفس النظره اللي كنا بنتكلم عليها البعد عن النظرة التشاؤمية والنظرة غير الواقعية النظريات المثالية مهمة جدا في توصيف الأمور بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لا يكره مؤمن مؤمنة ساعة الغضب انت شايفها ابتلاء وشايفها بلاك اسود انا ذنبي وحش قوي فعشان كده ربنا ابتلاني بواحدة اخر نكت في الدنيا ومش عايزة خالص مش عايزة تلاقيمها البر يعني فمفهاش مش لاقي لها خير عامل ايه طيب فيقول ايه لا يكره مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقة انت بتفكر غلط انت لساعة ما اتجوزتها رميت عليها الحمل هي بقى ايه الانس السعادة والروقان والمزاج وكل حاجة في الدنيا وبتحبها وتقعد تجيب الايجابيات بتاعتك والله دفعت لها والله جبت لها مفيش حاجة كانت بتبقى نفسها تفول قبل ما تقول أنا عايزة كنت بجيب وبعد كده تنكد عليا ده حاجة يعني إيه ده إيه السم ده بلاء فتلاقي أنت باصص للموضوع بالمثالية يا حبيبي أنت متجوز بشر أنت مش متجوز ملك أخ من لسه بتكلم معايا دي حافظة القرآن دي مطلعة عليا ثلاث أشهر ثلاث أشهر هجراني في المضجع لغاية ما أنا طلع عيني أنا اللي متعامل فيه طب حافظة إزاي طب عاملة إزاي طب مسوية إزاي يا حبيبي أنت متجوز بشر ومتجوز امرأة وانت مش فاهم يعني امرأة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول دارها تعش بها انت برضه مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني لازم تبقى فاهم ان الحريم ليهم طريقه كده في التعامل فيعني تكبر دماغك وتعرف تلايم الموضوع وتقول لك الكلمه تعمل كده يعني فبص قال ايه هنا ما تكرههاش لو مؤمن مش هتكرهها لانك هتشوف جانب ايجابي فيها برضه كذا وكذا لما طلق النبي حفصه نزل جبريل قال ردها ليه قال فإنها صوامة قوامة على إنها واضح إن كان في استفزاز معين النبي ما طلقش يعني كده على الهوى في استفزاز قال له بص على الجانب هي صوامة قوامة فردها خلاص نردها إن كره منها خلقا رضي منها بآخر فالشاطر اللي قاعد بيبص على الإيجابيات وعارف يطلع من دماغه السلبيات وعارف إنها امرأة ما تستحقش بأي حال من الأحوال أن يتعلق قلبك بها تعلق القلب بالله لأن ده اللي بيحصل أنا متعلق بيها قوي وهي هتعمل لي كل حاجة لا يستحيل تعمل حاجة وحشة يستحيل لا لا أنا بتعامل معاها كويس فلازم هتعملني كده يا حبيبي بشر فتغيير طريقة الايه التفكير المثالي تلاقي الموضوع خلاص بتعدي وبتطنش وبتكبر دماغك وتبص على الناس اصحاب الخبره اللي متجوز بقاله 10 و20 سنه هتلاقيه مشغل الدنيا كده ومكبر دماغه وماشي اموره لكن بيتحط في نفس المشاكل اللي انت ممكن دلوقتي مش قادر عليها وعايز تطلق عليها وعايز تفك منها وعايز تعمل وتسوي وعايز تأدبها كل القصص دي سادسا تقديم حسن الظن بصوا دي برضو ايه نوع من المعالجة والبرمجة الفكرية ما هو انا دلوقتي لو بصيت للامور بسوء الظن ان فلان ده اصله خبيث وعلان ده اصله كذا وفلان ده اصله ما بيحبنيش مش عايز لي الخير وفلان ده اصله بيحسدني وتلاقي بقى القصه دي بالذات في الموضوع اللي حصل ده يموتك يجيب لك اكتئاب من غير حاجه طب انا عملت ايه في الناس ده انا قاعد بديهم ايديا وبعملها لهم شمع وفي الاخر خالص يحسدوني وفي الاخر خالص يبقى الواحد منهم قاعد يعني ما يتمنليش الخير ليه كده ليه الاحساس فده لوحده يعمل كآبه طبعا ويخليك منعزل ومش عايز تتعامل مع اي حد وقرفان من الناس فيقول لك ايه الأصل أن تنظر النظرة الإيجابية وتقدم ذلك على النظرة السلبية مثلا واحد مر وانت بصيت عليه وهو يعني سرحان عنده هم فما سلمش عليك بص بص الراجل يا إما بقى أنت تتهمه إن هو شايف نفسه يا إما تتهمه إن هو أصلا يعني مش طايقك وليه كده وتقعد تسيء به الظن فتبتدي تقول لماذا لم يسلم عليا ده أكيد بيكرهني ويبتدي سوء الظن لكن لو غيرت طريقة تفكيرك وقلت يمكن الراجل يا عيني نزل بيه بتاع ده بص الناس بقت ماشيه في الشارع مش داريه بنفسها الراجل وش في وشه مش داري يمكن ما شافنيش يمكن كذا يمكن كذا فتستريحه بالعكس يمكن تعتذر له وتجي له بعد كده تقول له ايه يا عم إيه الدنيا عامله قوي كده وتقعد تتكلم معاه وتتلطف معاه في الكلام انما لو عشت الظن والشك يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم لكن هما بيقولوا برضه عشان الكلام ينضبط واحنا مش هنمشيها تغفيل يعني آه أحسن الظن وده الأصل لكن قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني أنا ما اتغررش يعني أنا عارف كويس أنا بحسن الظن في الناس بس لما ابتدي تظهر أمارات وأدلة على أنه اللي جه في دماغي ده ليه وجهه يبقى ليها وضع تاني عشان تمسك الموضوع صح أنا مش مغفل أنا فاهم كويس أوي أتعامل زي بس أنا هتعامل برضه بأخلاقي وهتعامل أصلا بسلوكياتي الامور تنضبط عشان ما يحصليش بقى ايه النوع ده من الحزن على احوال الناس وليه الناس بتتعامل النهارده كده وليه السوق ده وهلك الناس وقع في مشاكل سابعا كيف تتصرف حال اذى الناس يعني اذى ده لوحده هيعمل لك مشكله ازاي تتصرف لو حد اذاك بقول سيء او بتصرف سيء لابد ان تعلم بان هذا الاذى يضرهم قبل ان يضرك وانه يضرهم هم اولا واخيرا وكفاية ان انت في اللحظة دي تفتكر مشهد الإفلاس أتدرون من المفلس؟ خليه يغتاب ما يجي لك واحد يقول لك فلان بقى وبتوع النميمة شغالين وانت ساعتها مش هتقول له اتق الله يا نمام هتسمع ويبتدي ايه يعني ايه اللي بيحصل؟ اصله قال كذا تلاقي نفسك انت بقى لا تبقى ايه؟ تتعمل انت لا ده ولا ده خلي اللي يقول يقول يا عم وهو لنا وقت للقصاص وانا عليا ذنوب وخايف القى الله عز وجل بيها خليه ياخد خليه ياخد لكن انا مش هرد واقعد اقول ولا اسوي خلاص خلصت القصه فرديت الاذى بايه بالايمان اللي اتكلمنا عليه في اول حاجه الايمان باليوم الاخر نفس الحكايه هو عايز يوصل لك ان هو يعني جواه غل وجواه كذا قل موتوا بغيظكم خلص الموضوع ربنا لما عالج قلوب المؤمنين من هذا المعنى قال كذلك قل موتوا بغيظكم اللي غطاس غاص فبالتالي حينها يبقى عندك دايما نظرة إيجابية للأمور تهون عليك المشكلة ثامنا الأمل وهو الترياق من مشكلة الأحزان لأنه الأحزان دايما تؤدي إلى اليأس والاكتئاب بيبقى دايما ماشي مع حالة القنوط ووا فدايما تبقى تحت لسانك الثلاث آيات دول آية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون آية ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اللي قال دي مين ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون إبراهيم واللي قال التانية مين يعقوب هي متوارثة إبراهيم إسحاق يعقوب فهم متوارثة المعنى ده ونزل في القرآن من أعظم وأرجى آيات القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا محتاج أن أنت كلنا بلا استثناء يتذكر بألف به إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا أصل ساعتها ما بتفتكرش ده حتى لو كانت سورة الشرح يعني حتى لو كانت ألف به بس بتحتاج لن يغلب عسر يسرين حياتي اليسر هو ده القانون إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ربنا لما تكلم عن ضوائق شديدة جدا وما فيش ضائقة أشد على المرأة نفسيا مثل ضائقة الطلاق مثلا قال الله سيجعل الله من بعد عسر يسرا يعني ما تبصيش على الموضوع ان الدنيا انتهت وما تبصش على الموضوع ان الموضوع انتهى ان الحياة خلاص اسودت وان ما فيش حياة لا سيجعل الله من بعد عسر يسرا فيبقى دايما تجدد معنى الرجاء والامل الجماعة بقى بتوع علم النفس يعني الكلام ده ايه في ممازجة ما بين الامور الشرعية والامور الايمانية والامور النفسية الجماعة بتوع الصحة النفسية بيتكلموا في بعض الحاجات العملية المطلوبة ومنها الرياضة وكثرة الحركة لأنه الاكتئاب واليأس والإحباط والأحزان دايما من العلامات الدالة عليها مش عايز يقوم يا عم تعالى نقوم اخرج يا عم كذا وقاعد وقافل على نفسه وحاطط ايده على خده والدنيا معموله فحاجه من جمله الاشياء بيقولوا ان عملوا دراسات على بعض ممارسين للرياضات الجماعيه زي لعيب الكره وغيرها قالوا انه تقريبا ما عندهمش نسبه الاحباط دي خالص ليه قالوا بالذات الرياضات الجماعيه يعني حتى المشي لوحده كويس والامور التريض بشكل عام كويس بس لما يكون عمل جماعي كده فهو بيحس لانه التاني دايما المحبط والمكتئب عايز ينعزل فلما يمارس رياضه جماعيه والناس بتتهامل قدامه فده بيديله شحنه ايجابيه فالتنقل والتريض احد العلماء البارزين في علاج الامراض النفسيه اسمه فرانك شنايدر رئيس الجمعيه الطبيه الالمانيه لعلاج الامراض النفسيه والعصبيه بيقول إن أحد أسباب الشعور بالاكتئاب يتمثل في أننا نقضي وقتا أقل خارج المنزل فضلا عن تراجع مستوى النشاط البدني وبالذات في فصل الشتاء فبيقول إن شيء من جملة الأشياء اللي تبدد الأمر ده إن أنت يبقى على الأقل بتتحرك تتنقل فده يغير المفهوم اللي هو بيديك المعاني السلبية والارتباط بأمور اللي بتزيد أصلا من الاكتئاب بنفس الوضع بنفس الطريقة بنفس التصرفات فده يجعل الأمور تسود أمامك بعض الباحثين اليابانيين قالوا أنه بيفيد جدا تناول الشاي الأخضر في علاج الاكتئاب وعاملين دراسات في القصة دي وقالوا أنه بتقل نسبة الإصابة بالاكتئاب عند من يتناول الشاي الأخضر وقالوا لأنه في مادة كيميائية تبعث على الشعور بحالة جيدة وبيقولوا أنه الدراسات يعني ما وصلتش إلى حد اليقين يعني أنه ده بس بعض الناس بيرجح انه ده ليه تأثير من الحاجات اللي بتساعد على علاج الاكتئاب انه تعرف تستغل وقت الاجازات لازم يبقى في يوم اجازة واحنا عندنا انه يوم الجمعة ده يوم فرح المسلمين يوم عيد المسلمين وانه المفترض ان في في السنة اشياء تخلي الواحد آه في ساعة اجابة ما بين العصر والمغرب في من اول خالص الاستعداد للجمعة والذهاب بوقت مبكر اليها والاستغلال الوقت ده في كثرة الذكر والتواصل مع الرحمن سبحانه وتعالى واصغاء للخطبة وكل خطوة يخطوها بثواب رجل صام سنة وقام اشياء كتير قوي بتخليه يعلو قوي قوي قوي قوي ايمانيا فيبقى كده في الفهم الشرعي أيضا والإيماني للمسلم أنه عنده الليل ده جزء على الأقل فيه في كده وقت التبتل اللي اتكلمت عليه فبيدي نفسه أجازة شوية من الدنيا بصورة عامة أن أنت برضه في كل وقت كده بتروح طالع لك في السنة عمرة حتى المصيف ان انت تخرج وتتنزه بعيد عن المخالفات ففي جو حلو وجميل وبتغير جو مطلوب مطلوب انك تعرف تستغل ذلك أحد الدراسات نشرتها المجلة الأمريكية للطب النفسي أظهرت أن الأشخاص الذين يستمتعون بأجازاتهم سواء الأسبوعية أو السنوية بصورة جيدة يتعرضون لمخاطر أقل للوفاة بنسبة 17% من الأشخاص الذين يمضون أجازاتهم بشكل خاطئ كده احنا لمينا الموضوع من كافة صوره سواء كان العلاج الإيماني سواء كان العلاج النفسي لقضية الحزن والاكتئاب طبعا عند الجماعة بتوع علم النفس بيتكلموا عن بعض الأدوية والعقاقير اللي بيستخدموها للتأثير على المخ علشان خاطر بيبقى ليها بعض الأشياء بس أنا تجنبت ده للمتخصصين فيه إنما العلاج النفسي والروحاني والإيماني والأشياء حتى اللي ممكن تطبيقها بشكل أفضل وبعيد عن الكيميائيات أنا أظن أن هذا أفضل كثيرا في علاج مثل هذه الأشياء علشان يعني دراسات نفسية كثيرة بترجح عدم التعامل مع الكيماويات بشكل أو بآخر فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذنا وإياكم من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا ربنا اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين منيبين تقبل يا رب توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسلل سخائم صدورنا اللهم إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فستذكرون ما قلت لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم